بيت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل ادب وهدوء وسكينه واوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي الليله دي فلقينا النبي مشغول قوي مشغول بايه يا ترى مشغول باكل ولا بشرب ولا بحوار بينه وبين زوجه من زوجاته مشغول بقضيه مهمه جدا جدا تدل على قمه الرقه والحنان اللي موجودين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأن رفع إيديه للسماء وعمال بيكرر هذا الدعاء ويقول ويزيد فيه ويعيده صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الدعاء بيقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين الله النبي صلى الله عليه وسلم اللي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بيجبر بخاطر المساكين والفقراء بيقول لهم أنا بدعي أن أنا أكون واحد منكم وأن أنا أموت على الحي... على على نفس الحياة اللي أنتوا عايشينها وأن أنا يوم القيامة أحشر معاكم يوم القيامة اللهم أحيني مسكينا زيكم وأمتني أو توفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب يجبر بخواطر الفقراء اللي اتحرموا واللي قلوبهم انكسرت بسبب حرمانهم في الدنيا عشان كده درس الليلة بعنوان حب النبي للفقراء طب ليه كده يا شيخ محمود يعني معنى كده ان النبي ما بيحبش الاغنياء النبي بيحب امته كلهم صلى الله عليه وسلم لكن النبي دايما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بيحاول يجبر بخاطر الناس اللي قلوبهم مكسورة زي الفقراء زي المرضى زي اللي مات لهم حد من حبايبهم زي اللي أصيبوا بمصيبة زي اللي حصل له أي نكبة في حياته فالنبي على قد حبه لكل الأمة بالفقراء بالأغنياء بالمرضى بالأصحاء بكل أصناف الأمة إلا أنه بيولي بعض الاهتمام البسيط جداً بالناس اللي قلوبها مكسورة علشان يقول لهم أنا مش ناسيكم أبدا وأنتم محتاجين شوية رعاية ولله المثل الأعلى الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما يولي أيضا يعني رعاية ببعض الناس اللي قلوبها مكسورة فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الفقراء دولت هيخشوا جنة ربنا يوم القيامة قبل الأغنياء بخمسمائة عام يعني بنصف يوم طب ليه؟ هل محاباة للفقراء على الأغنياء أبدا إن الفقير اتحرم وتعب وانكسر قلبه في الدنيا فربنا بيجبر بخاطره إنه يدخله الجنة قبل الغني بنصف يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وعشان برضه يجبر بخاطر الغني اللي هيخش بعد الفقير بيقول له إن كنت أنت هتيجي متأخر شوية إلا إن أنت ما دمت غني وشاكر وبتحمدني يعني بتحمد ربنا وبتشكره وبتأدي زكاة مالك وبتتصدق وبتعمل خير كبير جدا هتخش بعد الفقير بنصف يوم لكن هتكون في درجات في الجنة أعلى من الفقير لأن أنت بذلت مالك وجبرت بخاطر ناس كتيرة جدا فقراء فيبقى بالمنظر ده يحصل توازن ما بين جبر خواطر الفقراء وجبر خواطر الأغنياء وصدقوني فقير أو غني الاتنين محتاجين إن ربنا يجبر بخاطرهم يوم القيامة لأن الدنيا كلها على بعضها بكل ما فيها من متاع زائل ومن زهرة فانية لا تساوي عند الملك سبحانه وتعالى جناح بعوضة فحبيبنا صلى الله عليه وسلم حب يجبر بخواطر الفقراء اللي قلوبهم مكسورة عشان كده درس الليلة بعنوان حب النبي للفقراء وقلت واكرر ده مش معناه ان النبي ما كانش بيحب الاغنياء النبي كان بيحب كل المسلمين وكل الموحدين وكل اللي بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى واللي بيتبعوا نبينا صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نبدا اللقاء بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حقيقة لن تجد أي دين على وجه الأرض منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يمكن تلاقي دين اهتم بالفقراء مثل اهتمام الإسلام بالفقراء الإسلام اهتم بالفقراء ليس ماديا فقط لكن ماديا ومعنويا ونفسيا واجتماعيا وبكل نواحي الحياة اهتم الإسلام بهؤلاء الفقراء يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال المسلم أخو المسلم ما قالش الغني أخو الغني والفقير أخو الفقير والجميل أخو الجميل والقوي أخو القوي والض... ما قالش كده أبدا قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في عون أخيه كان الله آه، في آه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته الله لما تكون في حاجة أخيك وتسعى كده ل- لتفريج كرب عن أخوك ربنا يكرمك ولما تعين حد من إخوانك المسلمين في أي حاجة محتاجها ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكون في حاجتك ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في المقابل اي حاجه تعملها تجد المقابل من عند المولى عز وجل عشان تتعلم ان انت لما تعمل حاجه مع حد احتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى لا تبغي بهذا العمل لا شهرة ولا رياء ولا ثناء ولا مصلحة ولا بقدم السبت عشان ألاقي الحد أنا بعمل الخير ومش هرمي البحر زي ما الناس بتقول بيقولوا يعني الحمد لله احنا بنعمل خير ونرمي البحر لا انا مش مستغني عن الخير اللي بعمله انا بعمل خير ومش برميه في البحر انا بعمل خير وبحتسبه عند الله سبحانه وتعالى الذي يجزي على الخير اعظم منه مليارات المرات لان النبي صلى الله عليه وسلم وضح قال ومن كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل ما قالش كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كان جبريل عليه السلام ما قالش كان ملك من ملوك الدنيا إنما قال كان الله عز وجل في حاجته ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كرب الدنيا دي ما تسواش حاجة إيه يعني إيه مثلا كان مديون كان في مشكلة كان عايز يقضي مصلحة كان آه، آه، محبوس كان مش عارف إيه، اي حاجه من كرب الدنيا هتعدي هتعدي فبيقول لك اللي فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فكرب الدنيا كده كده هي معدية سواء الإنسان ربنا يفرج كربته أو الإنسان يترك الدنيا ويفوت كل الكربات دي فكده كده هي هتعدي أما كربات الآخرة فهي الكربات الحقيقية بجد فعشان كده قال لك في المقابل تفرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنك عز وجل كربة من كرب يوم القيامة ولما تستر على مسلم في الدنيا ربنا يسترك في الدنيا وفي الآخرة لأن يوم الآخرة ده يوم الفضيحة ربنا عافينا وعافيكم ربنا قال عنه كده يوم تبلى السرائر ربنا هيطلع كل السرائر اللي الإنسان كان مخبيها ويخاف إن حد يطلع عليها لأن لو اطلع الناس على ما في قلبي هيبقى فضيحة كبيرة جدا فلو أن هذا الإنسان ستر مسلما في الدنيا الله عز وجل يضع عليه كنفه يوم القيامة ويستره ولا يفضحه أبدا بين الخلائق سبحانه وتعالى ده بيشجعنا إن احنا نعمل خير ونحن نبذل المعروف ان احنا نفرش كروبات الناس وان احنا نستر الناس اللي حوالينا ما نسعاش لفضاحة الناس لفضاحة الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عز وجل عورته ومن تتبع الله عورته فضحه مش في الشارع مش في ميدان عام مش في فضائيات لا فضحه ولو في جوف بيته يا الله قادر ربنا سبحانه وتعالى يخرج خبيئة هذا الإنسان يا ناس يا جماعة سعت لأن هي تست- تهتك ستر الناس وربنا سبحانه وتعالى يقيد لهم من يهتك سترهم في الدنيا غير هتك الستر يوم القيامة اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا يا رب العالمين اللهم آمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي الفقراء بالضعفاء وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر انه واحد منهم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم وده طبعا قمه التواضع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان يخبر بمعلومه عجيبه الشكل يمكن حضراتكم لما تسمعوها كده الاول وهله تستغربوا معقوله النبي قال كده اه والله قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الرخاء سواء الاقتصادي او الامني مرتبط برعايه هؤلاء الفقراء والضعفاء ايه الدليل على كده حديث عجيب جدا رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني في ضعفائكم اللي هم الفقراء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ابغوني في ضعفائكم يعني اهتموا بالضعفاء دولت و- و- و- و- وحاولوا ب- على قد ما تقدروا ان انتوا تكرموهم وتخدموهم و- و- و- وتبذلوا كل المعروف من اجلهم ابغوني في ضعفائكم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم الله شوف المعنى الجميل ده طب ايه ايه ايه, إيه المعنى في كده؟ المعنى في كده ان انت لما تكرم واحد ضعيف الله عز وجل يكرمك ولما تنصر واحد ضعيف ربنا هينصرك ولما ترحم واحد ضعيف ربنا هيرحمك ولما تغفر لواحد ضعيف ربنا هيغفر لك وعلى قد ما هتعمله معاه ربنا هيكرمك يبقى انت لما آه، آه، ت- ت- يعني تروح تدي مال لواحد فقير وتكرمه وتجبر كسره فالله عز وجل يوسع عليك ويبارك في مالك ويبارك في زوجتك واولادك وفي بيتك وفي عافيتك وفي صحتك ويبارك لك في تجارتك ويبارك لك في اموالك ويبارك لك في عربيتك وفي بيتك وفي فيلتك وفي قصرك وفي كل ما تملك ربنا يبارك لك في كل حاجه يبقى انت لما تكرم ده الله عز وجل هو الذي يكرمك لما تنصر هذا الانسان المسكين الذي لا يستطيع ان يدافع عن نفسه الله عز وجل هو الذي يدافع عنك سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ان مش الفقراء بس اللي محتاجين للمجتمع بس يا جماعه بل المجتمع والاغنياء ايضا بحاجه للفقراء ليه لان المجتمع المسلم عباره عن وحده متماسكه لا يستغني الغني عن الفقير ولا يستغني الفقير عن الغني ولا يستغني القوي عن الضعيف ولا يستغني الضعيف عن القوي لانها م- عباره عن يعني منظومه متكامله انظر لحياه الناس العاديين اللي عايشين في حياتنا واحد صاحب قصر وعايش في القصر هل يستغنى هذا الانسان اللي عايش في القصر ده هل يستغنى عن الخادم اللي شغال عنده ما يستغناش هل يستغنى عن الغفير اللي قاعد بيحرس بيته ما يستغناش هل يستغنى عن الراجل البسيط ال- ال- اللي بيعمل عمل شريف وبيكنس الشارع اللي قدام الفيلا ديت او قدام القصر ما يستغناش هل يستغنى عن ال- الصنايعي اللي بيجي له سواء كان سباك او كهربائي او اي حاجه بيخدمه بيعمل له بيته ويظبطه له وي- ويخلي ال- ال- القصر ده زي ما بيقولوا كده على سنجة عشرة ما يستغناش يبقى لا غني يستغنى عن فقير ولا فقير يستغنى عن غني ولا قوي يستغنى عن ضعيف ولا ضعيف يستغنى عن فق... عن قوي الكل وحدة متكاملة وإلا فممكن يكون واحد غني وعنده عزب وأطيان وعنده عربات وعنده عنده ما يقدرش يستغنى أبدا عنهم ال- هؤلاء الناس منهم اللي بيشتغل عنده اللي بيشتغل عنده سواق اللي بيشتغل عنده طباخ واللي بيشتغل عنده غفير واللي بيشتغل عنده مش عارف ايه ومنهم اللي بيحرس له ماله اللي بيشتغلوا له آه، غفر او بيشتغلوا له حراسه او افراد امن بيحرسوا له الشركات بتاعته بيحرسوا له العربيه بتاعته واللي بيحرسوا الفيلا بتاعته لا يستغني عنهم ابدا فبهم تقوم الحياة زي ما إنسان غني بيدفع لهم وبيكرمهم وبيغدق عليهم هم أيضا بيكونوا سبب حماية المال بتاعه دوت وحمايته هو شخصيا وحماية بيته وحماية أولاده وسيارته ومنشآته وممتلكاته فالمجتمع كله عبارة عن- عن كل وحدة متماسكة بفضل الله سبحانه وتعالى فالنبي بيخبر صلى الله عليه وسلم بيقول ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم الناس دولت لما بتكرمهم ربنا بيكرمك وبيرزقك الناس دي لما بتدافع عنهم ربنا بيدافع عنك سبحانه وتعالى وهكذا عشان نعرف قيمة هؤلاء الناس لا نسخر منهم ولا نستهزئ بهم ولا آه، يعني نتعامل معهم من برج عالي أبدا فالله عز وجل هو الذي رزقك أنت المال وحرمه هو أو أعطاه المال على قدر يسير جدا دايما تلوم الانسان على الشيء اللي هو يكون ليه يد فيه انه يغيره زي ايه زي اخلاقه يعني اوعى تلوم انسان في يوم من الايام على انه حلو او مش حلو جميل او مش جميل كان مش بمزاجه هو لو كان عليه هو كان يتمنى انه يبقى مخلوق ما شاء الله آه، ابيضاني وحليوه وشعر اصفر وعينيه خضراء و- وشكله مش عارف عامل ازاي ومفتول العضلات وجسمه عامل ازاي لكن مش بايده الله عز وجل هو اللي رزقه الخلقه دي فلا يلام على ذلك لا يلام أيضا الإنسان على أنه فقير أو غني هو ماله هو جه الدنيا واشتغل وبذل جهده لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر له رزقه على قد كده واحد تاني ممكن يكون ما بيتعبش اصلا يعني عمل بسيط جدا ومع ذلك ربنا موسع عليه في ارزاق كثيره جدا وليس معنى هذا ان دي كرامه للغني واهانه للفقير لان الدنيا ليست دار اكرام يا جماعه لقد خلقنا الانسان في كبد فممكن انسان يكون غني وليس له قدر عند الله وممكن يكون غني وله قدر عند الله ونفس الحكاية ممكن يكون إنسان فقير وليس له قدر عند الله وممكن يكون فقير وله قدر عند الله طب إيه القدر بقى اللي بيوضح لي قيمتي عند ربنا سبحانه وتعالى سواء كنت غني أو فقير إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى المطلوب مني أكون غني ولا فقير أكون عبد لله مطلوب مني اكون قوي ولا ضعيف اكون عبد لله مطلوب مني اكون وزير ولا غفير اكون عبد لله في كل الاحوال مطلوب مني احقق العبوديه لله سبحانه وتعالى يبقى هو ده مقياس التكريم ان اكرمكم عند الله اتقاكم فهذا الفقير ليس له ذنب في انه مخلوق فقير فلا تلومه وبعدين عامله معامله لينه ارحموا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم اتعامل مع الناس دي بالرحمه ودايما بقول يا جماعه على قدر الرحمه اللي في قلوبنا للناس اللي حوالينا على قد ما هنفوز برحمه الخالق سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا اضافه الى ذلك كان بيحاول دايما انه يغير نظره المجتمع لهؤلاء الفقراء في يوم من الايام والحديث رواه البخاري ومسلم النبي وقف وسط الصحابه وبعدين فجاه راح معدي واحد كده راجل فقير جدا جدا ولابس كده ثياب رفه كده فقال ما تقولون في هذا فقالوا حري إن تكلم ألا يسمع وإن شفع ألا يشفع وإن نكح ألا ينكح يعني بيقولوا له يا رسول الله الراجل الفقير دوت يعني يعني لو حب ان هو يعني يتكلم كده في وسط الناس ما حدش هيسمع له اصلا انه انسان فقير يا عيني وما حدش بيهتم بيه ولو حب يشفع في مصلحة ما محدش هيسمع كلامه أصلا يعني لو رفع سماعة التليفون لو سمحت هيجي لك فلان الفلاني من طرفي طرفك وأنت مين أصلا والحافل السكة في وشه وإن نكح ألا ينكح لو راح يتجوز ممكن الناس تقفل الباب في وشه لأن هو معهوش فلوس فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وشويتين عدى واحد غني وما شاء الله ولابس لبس كده يعني جميل جدا و- ومظبط نفسه و- ومعدي كده ماشي بي- بيتمخطر زي ما بيقولوا يعني فقال النبي وما تقولون في هذا قالوا حري إن تكلم أن يسمع حب يتكلم الدنيا كلها تسمعه وإن شفع أن يشفع وإن نكح أن ينكح لو حب يشفع الدنيا كلها طبعا تقبل شفاعته لان بي بي بيقبلوا الشفاعه ديت عشان هم كمان ليهم مصلحه عنده وان نكح ان ينكح لو حب يتجوز الدنيا كلها تفتح ابوابها ليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا يعني الفقير دوت خير من ملء الارض من مثل هذا وده مش معناه ان كل فقير افضل من كل غني ولا ان كل غني افضل من كل فقير لان احنا قلنا القاعده من شويه يا جماعه ان اكرمكم عند الله اتقاكم انسان غني وتقي افضل من فقير مش تقي انسان غني وما هوش تقي الفقير اللي تقي يبقى افضل من الغني اللي هو مش تقي يبقى اذا في النهايه ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم يعني ما هيش قاعده ان كل واحد فقير احسن من كل واحد غني او كل واحد غني افضل من كل واحد فقير المدار هنا كله على التقوى اقربهم لله عز وجل واتقاهم لله هو افضلهم عند الله سبحانه وتعالى حب النبي يغير نظره المجتمع ويلفت انظار الصحابه لهؤلاء الفقراء فبيقولهم لهذا خير من ملء الارض من مثل هذا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. طبعا تبدو اهميه النظره اللي احنا بنتكلم عنها ديت خصوصا في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا جماعه. تقرير سنه 2001 ان بلغ عدد الفقراء في الكون مليار و100 مليون فقير كل واحد فيهم عايش آه، يعني في اليوم الواحد على اقل من دولار. حضراتكم متخيلين هذا الكلام ده كان سنة 2001 2014 ممكن يكون العدد ده وصل ل 2 مليار بدون مبالغة ممكن يكون وصل فعلا العدد ل 2 مليار فقير 2 مليار فقير إيرادهم اليومي طبعا هم بياكلوا يوم و- و- ويجوعوا يوم وممكن في بعضهم بياكل يوم ويجوع يومين لكن المتوسط بتاع آه، آه، مصدر الدخل ليهم تخيلوا حضراتكم كل واحد فيهم أقل من دولار في اليوم الواحد حد يتخيل ان في ناس عايشه في المستوى ده اه والله العظيم في ناس عاي... في ناس عايشه في المستوى ده واقل من المستوى ده في ناس مش لاقيه خالص في ناس شفناهم قدام عينينا ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويوسع ارزاق المسلمين في كل مكان في ناس بتاكل من المزابل اعزكم الله والله العظيم في ناس فقراء فقر لا يخطر على قلب البشر عشان كده اتكلمنا النهارده من باب جبر الخواطر اتكلمنا عن حب النبي للفقراء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل مع بعض حب النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة محباه ولحظة صفاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نكمل مع بعض حب النبي للفقراء ودايما أكرر مرة تانية عشان محدش ينسى إن أنا بتكلم عن حب النبي للفقراء ولا أنفي حب النبي للأغنياء لأن قلت في النهاية مدار حب النبي صلى الله عليه وسلم للفقير أو للغني على التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكني بتكلم النهاردة عن الفقراء من أجل فقط جبر خواطر هؤلاء الناس اللي انكسرت قلوبهم في الدنيا بالحرمان من متاع الدنيا ومن زهرة الدنيا الفانية عايز أقول لحضراتكم حاجة يا جماعة على قد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف على أمته ودي معلومة ممكن تستغربوها كان بيخاف على أمته من الغنى أكتر من خوفه عليهم من الفقر فقال كما في الصحيحين فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فت... كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم بيقول لهم أنا مش خايف عليكم من الفقر آه، يعني زي ما كان ابائنا بيقولوا كده الفقر حشمه بيقول انا خايف عليكم من الغنى ان انتوا الدنيا تقبل عليكم فتتنافسوا فيها وتتناحروا من اجلها فتهلككم كما اهلكت الامم ممن كان قبلكم ومع انه كان خايف على الامه من الغنى الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يقينا ان الفقر الشديد فتنه كبيره جدا ممكن تدمر على الانسان كل حاجه في حياته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الحاكم بسند صحيح كان يستعيذ بالله من الكفر والفقر يا طب ليه ربط النبي بين الكفر والفقر لان الانسان يا جماعه لو ما كانش عنده وازع ديني ووازع ايماني وكان عنده عقيده عقيده راسخه في قلبه ممكن عياذا بالله لو وقع في فقر شديد ممكن يضحي بدينه علشان خاطر الدنيا وعشان خاطر الفلوس ولما بنسمع عن ان سين او صاد عرض عليه اموال عشان يترك دينه فترك دينه من اجل المال ده لان العقيده في قلبه ما كانتش راسخه ولان هو كان ايمانه ضعيف ولان هو ما كانش عنده وازع ديني يصبره على هذا البلاء ولكن مع اول فتنه وقع ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يبقى إذا النبي كان يستعيذ بالله من الكفر والفخر وكان يدعو دائما كما عند مسلم ويقول صلى الله عليه وسلم واقض عنا الدين واغننا من الفقر واقض عنا الدين واغننا من الفقر ده كان دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم والحقيقه ان النبي صلى الله عليه وسلم لشعوره بالام الفقراء كان بيشاركهم حياتهم زي ما قلت لحضراتكم النبي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا خالصا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر وكان يحب أن هو يعيش عيشة الفقراء صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم حياتهم ويعيش زيهم عشان يحسسهم ان هو واحد منهم صلى الله عليه وسلم امنا عائشه بتقول كما في الصحيحين ما شبع ال محمد من طعام ثلاثه ايام حتى قبض بتقول ان ال محمد صلى الله عليه وسلم ز- ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ما شبعوش من تع... من طعام ثلاث ايام ورا بعض يعني ممكن يشبع يوم ويجوع يومين ممكن يشبع يوم ويجوع ثلاث ايام انما ما شبعوش ثلاث ايام متواصلين ورا بعض حتى قبض النبي حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحض الناس على الانفاق يقول كما عند مسلم يقول يا ابن ادم انك ان تبذل الفضل فهو خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف محدش يقدر يلومك لو كان معكش خلاص يعني يا دوب اللي معاك على قدك محدش يلومك خد بالك بقى قال لك ايه وابدأ بمن تعول لو ربنا ادالك اول حد تبدأ بيه من تعول زوجتك واولادك والاب والام اللي انت مسؤول من الانفاق عليهم شرعا لو هم كبروا في السن ومعهمش مصدر رزق يعني تنفق عليهم قال وابدأ بمن تعول وخد بالك من الحتة الأخيرة دي واليد العليا خير من اليد السفلى كان أحد السلف من ذوقياته الجميلة جدا معروف ان اليد العليا هي اللي بتعطي واليد السفلى هي اللي بتاخد كان لما يعوز يد فقير كان يعمل ايه كان يخلي ايده هو هي السفلى ويحط الفلوس فيها ويخلي الفقير ياخد بايده بحيث ان الفقير تبقى ايده هو هي العليا اكراما لهذا الفقير وعشان يجبر بخاطره حتى امنا عائشه كانت تقول كان احدهم اذا اراد ان يتصدق كان يعطر الصدقه يا سلام كان مثلا عايز يتصدق مثلا ب 20 دينار يقوم حاطط الصدقات ديت في منديل ويعطرها يحط عليها العطر وكانت امنا عائشه كانت تفعل هذا فلما سئلت عن هذا قالت لأن الصدقة تقع بين يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى وكان عندهم قناعة غريبة الشكل واحد معاه آه، 100 دينار صدقة زكاة مال مثلا فكان يحطها في منديل كبير كده ويحطها في مكان في الطريق عارف ان الناس بتعدي منه وبعدين يجي الفقير الاولاني مثلا يبص يلاقي مثلا 100 دينار محطوطه على المنديل فيقول والله الحمد لله انا عايش انا وزوجتي فقط يعني يا دوب يكفينا دينار اللهم لك الحمد بسم الله وياخد دينار ويمشي اللي بعديه والله انا معايا زوجته ومعايا ولد وبنت يعني هيكفينا دينارين ياخد الدينارين ويتوكل على الله ويمشي وكل واحد يجي ياخد حاجته فقط ويسيب عشان غيره محتاجه طبعا المنديل ده لو اتحط النهارده يعني كل سنه وانتم طيبين اول واحد هو اخر واحد يعني ايه يعني حتى لو غني مش محتاج يقول لك اخدهم بركه يعني واخد بالك فيعني ال- يقول لك حتى ايه شعار الجميل يقول لك اللي سبق كان النبأ يعني واخد بالك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علم الدنيا كلها القناعه فقال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع الله بيقولوا الدنيا ما تسويش حاجة ويقول لهم لو كانت الدنيا يعني ما حصلش لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم حديث عجيب جدا ركز معايا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى بيقول لو أن أحدا لي ذهبا لو ان جبل احد كده بقى ذهب وبقى ملكي انا لوحدي ما احب ان يمر علي يوم او ثلاث ليال الا وانا افعل به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا الا شيئا ارصده لدين يقول لو معايا جبل احد ذهب كل اللي هعمله هشيل مثلا عليا دين مثلا 100 دينار اشيل بقدر ال 100 دينار والباقي ده كله اقسمه واقعد ارمي للناس كده هنا وهنا وهنا بحيث ان الناس كلها تاخد ولا ابقي شيئا في بيتي والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر لحظات حياته وهو في بدايه سكرات الموت كان في بيت سيد ولد ادم ما اعرفش حاجه هتصدق ولا مش هتصدق كان في بيت النبي سيد ولد ادم اللي هو لو عايش النهارده ما بيننا وقال لاغنياء المسلمين في العالم انا عايز تحطوا اموالكم قدامي عشان اوزعها للفقراء انا اتصور والله والله العظيم اتصور ان شاء الله غير حانف اتصور ان سيوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ارباع ثروات الكره الارضيه هتتحط قدام النبي صلى الله عليه وسلم تخيل حضراتكم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا بقى لو جبل احد ده بقى كده قدامي ذهب انا هوزعه على الناس يمين وشمال وهنا انا مش عايز حاجه من الدنيا فالنبي كان في اخر ايامه وهو في بدايه السكرات كان في بيته سبع دراهم سبع دراهم حاجه كده زي سبع جنيه النهارده مثلا ولا اقول حتى 50 جنيه تخيل حضرتك فكان يقول لعائشه كانت طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كان يغشى عليه و- ثم يفيق فاول ما يفوق يقول لعائشه ايه تصدقي بالسبعه دراهم التي في بيتي فاني اخشى ان القى الله عز وجل في بيتي سبعه دراهم فيغشى عليه فأمنا عائشة مشغولة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يفوق يقول لها تصدقتي بهن يا عائشة تقول له يا رسول الله شغلت بك يقول تصدقي بهن يا عائشة كيف ألقى ربي وفي بيتي سبعة دراهم الله عشان كده النبي ما ورثش حد حاجة قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة بيقول لو شيء أنا تركته في حياتي من مال أو من عبيد أو من دواب أو أسلحة أو أي حاجة كل ده صدقة لا لا يذهب منه شيء لأهل بيتي خد بالك ما تركناه فهو صدقة ونحن معاشر الأن- معار- ونحن معاشر الأنبياء لا نورث وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر بيقول الحاجة الوحيدة اللي بنورثها هي العلم احنا ما بنورثش فلوس طب ليه ما بنورثش فلوس قال لك عشان لو ان كل نبي هيورث اسرته فلوس ممكن ال- الناس الكفار يظن أنه جاء وادعى النبوة من أجل أن يحصل على أموال الناس أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث أهله أي شيء صلى الله عليه وسلم وما تركه فهو صدقة يتيقن الدنيا أو تتيقن الدنيا كلها أنه ما جاء إلا ليبلغ هذا الدين وما كان له أي مطمع من مطامع الدنيا أبدا حاشا لله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له مأرب في أي شيء من حطام الدنيا الفانية ولذلك عايز اقول لحضراتكم ان كم مجتمع المدينه الغالب عليه كان الفقر كان ناس كتيره جدا فقراء ولو قعدنا نعدد الحالات التي اكرم اكرم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفقراء يعني محتاجين ان احنا نعمل سلسله كامله لكن حسبونا ان احنا بس يعني نركز كده نعمل فلاشات على بعض المواقف الجميله التي عاشها النبي مع اصحابه يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابو ذر ابو ذر الغفاري كان معروف ان هو رجل فقير جدا وزاهد في الدنيا ومش عايز حاجه في الدنيا خالص بالمره والحديث رواه مسلم يقول النبي لابي ذر يا ابا ذر اذا طبخت خد بالك فاكثر اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وبعدين وتعاهد جيرانك لو في يوم من الايام يا ابا ذر وهو رجل زاهد جدا في حياته بيقول له لو في يوم من الايام طبخت طبخه كده عملت فرخه حته لحم اي حاجه كتر ال- ال- الشوربه يعني على قد ما تقدر كتر الشوربه اه وبعدين كتر الشوربه وتعاهد جيرانك مش هتقدر تديهم اللحم اللي معاك او مش تقدر تديهم الفراخ اللي عندك ربما ربما هو يعمل ايه مثلا نص فرخه ربع فرخه حته لحمه قال له كتر المرقه وبعدين حط بقى في المرق كده في صحون كده وودي لجيرانك ادي دوت شويه شوربه وده شويه شوربه لان الناس فقراء وربما يكون حد فيهم محتاج شويه شوربه يشربها كده ومعاها رغيف خبز يبقى كده الحمد لله اكل الح- اللهم لك الحمد فبيقول له اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى كان يقول للنساء صلى الله عليه وسلم كان يقول للنساء آه، آه، يعني تصدقن ولو باي شيء يسير اي شيء حتى لو كان في عينيكم انتوا صغير ان شاء الله هتلاقي فيه فقير محتاج له بفضل الله سبحانه وتعالى فكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه ذبحتي ذبيحة وبعدين عايزة تهدي لجيرانك حتى ان شاء الله حتى الظلف بتاع الشاة اللي هو اخر حتة في الرجلين اللي هو في بلدي كده اللي الناس بترميه في الشارع بيقول لها لو تصدقت بيها على فقيرة على جارة ليكي فقيرة هيكون خير ليكي لعل وعسى تكون هي محتاجاه واحنا مش احيانا يا جماعه وانتوا رايحين تشتروا فراخ من عند بتاع الفراخ ربنا يحفظكم ويعزكم مش بتلاقي واحد فقير او واحده فقيره بتروح لبتاع الفراخ بتقول له لو سمحت لو سمحت لا رايحه تشتري فراخ ولا ديك رومي ولا رايحه تشتري حمام ولا رايحه تشتري ارانب بتقول له لو سمحت انا عايزه كيلو رجول فراخ الرجلين بتاعت الفراخ اللي بتترمي بتقول له اوزن لي كيلو وادهوني طب هتعملي بايه يا حاجه اغليه واشرب ولادي المرقه بتاعتها لاني ما عنديش ان انا اشتري فرخه ده بيحصل وشفناه قدام عينينا وما زلنا بنشوفه قدام عينينا لحد النهارده فالنبي بيقول لها كده بيقول لها اديها حتى الظلف بتاع الشاه يمكن يكون ملوش لازمه عندك وهترميه اديهولها لعل وعسى تكون هي محتاجه له ومكسوفه انها تقول لك شفت رقه النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم واكد النبي على ضروره كفاله الاغنياء للفقراء ان يا جماعه آه، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح بيقول ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه بيقول انت بتخاف من ايه يعني انا لو قلت لك انت كرجل غني او حتى حالك متوسط لو قلت لك تصدق على واحد فقير انت خايف من ايه خايف الفلوس تخلص بيقول له انا بقى باقسم لك وهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم بيقول له انا باقسم لك ان فلوسك مش هتخلص بل فوق ده كله باقسم لك ان فلوسك مش هتنقص تخيل حضرتك معاك 100 جنيه تصدقت ب 10 جنيه بقى معاك كام 90 جنيه 90 جنيه ده ظاهرا قدام عينيك انما القيمه بتاعتها ممكن تكون ب 90000 جنيه ربنا يصرف عنك من السوق بما يوازي 30 40 الف جنيه كان ممكن تعمل حادثه بعربيتك ربنا صرفها عنك في اللحظه ديت كان ممكن ابنك يحتاج عمليه جراحيه ربنا يشفيه في اللحظه ديت كان ممكن ان حضرتك هتخش مشروع وهتخسر فيه ربنا يقدر لك ان المشروع ده ما يخسرش حاجات كتيره جدا ممكن ربنا يصرفها عنك فوق ده كله ممكن ربنا يوسع عليك ويرزقك بصفقه معينه تعوض فيها قد اللي دفعته مئة ألف مره وهكذا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين كما قال جل وعلا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه موقف عجيب جدا مع أضياف الإسلام اللي هم اسمهم إيه؟ أهل الصفة كانوا 70 واحد عايشين في الصفة بتاعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الناس ديت لا كان ليهم لا أهل ولا مال ولا دار ولا بيت ولا أي حاجة في الدنيا كانش لهم أي شيء في الدنيا كانوا عايشين في الصفة بتاعة المسجد وكان النبي لما يجي له أي حاجة كان يبعتها لأهل الصفة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حديث رواه البخاري ومسلم ابو هريره كان فقير جدا جدا وكان من اهل الصفه كان مش لاقي ياكل وهو اصلا كان اسلم قبل وفاه النبي باربع سنين وقال لاصحبن النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني اكون في صحبه النبي بس كده عشان اتشرف بنقل حديث النبي للامه كلها وانا مش عايز منه حاجه سوى بس لقمه اكلها وخلاص في يوم من الايام بيقول كنت يعني آه يعني كنت اسرع من شده الجوع بيقول كنت بترمي في المسجد كده واترمي وافضل اتلوى وعندي حاله شبه الصرع من شده الجوع اللي انا فيه فيظن الرجل ان ذا بي سحرا بيظن ان انا مسحور فيجلس على صدره ويبدا يقرا القران يقول له يا اخي والله ما هو ما هو الذي في ظنك ولكن يعني ايه دي حاجه تانية خالص عايز اقول له انا جعان اصلا انا مش مصروع ولا حاجه بس انا جعان يعني لو سندوتش كفته الموضوع هيخلص يعني فينصرف الرجل ففي يوم من الايام ابو هريره كان جعان جدا وبعدين قال طب اشوف حد من الصحابه كده اساله سؤال لعل وعسى يقول لي طب تعالى بقى ما دام انت بتسال السؤال ده تعالى نخش البيت عندي وناكل لقمه كده وندردش شويه ونجاوب على السؤال فسال ابا بكر فابو بكر راح مجاوبه ما خدش باله من الكلام سال عمر بن الخطاب فراح عمر برضه مجاوبه فلما راح يسال النبي والنبي عارف ان ابو هريره ده كان في صحبته على طول فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعالى يا ابا هر اتبعني يا ابا هر يعني ابا هريره وراح رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل بقى في بيت النبي ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير صلى على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة كان جعان فقال أسأل واحد من الصحابة وهو أكيد هيفهم إن أنا مثلا محتاج إن آكل فأروح البيت معاه ناكل لقمة ونبتدي ندردش مع بعض في الموضوع اللي أنا بسأله فيه فسأل أبا بكر فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما خدش باله فراح مجاوب على السؤال سأل عمر بن الخطاب فعمر بن الخطاب راح مجاوب عن سؤاله وراح راجع له بعدها بشويه قال له اما اني قد علمت ما اردت يا ابا هريره ولكنه ليس في بيتي طعام يعني عايز اقول له انا فاهم انت عايز تقول ايه لكن والله لو كان في بيتي اكل كنت عزمتك فمر النبي صلى الله عليه وسلم فابو هريره بيقول له يا رسول الله اني سالك عن امر قال سل ما بدا لك يا ابا هريره فراح ساله عن حديث النبي عارف ان هو سمعه منه فقال اتبعني يا ابا هر تعال ورايا انا فهمت اللي انت عايزه راح بيه البيت صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة فوجد امرأة من الأنصار تركة تركت قدحا من اللبن فوجد امرأة من الأنصار تركت قدحا من اللبن فسأل مين اللي بعد ده فزوجة النبي عليه الصلاة قالت له يا رسول الله جاءت بي امرأة من الأنصار فراح منادي على ابو هريره فابو هريره اول ما شاب قدح اللبن قال بس الحمد لله كده الحمد لله هتتستر نشرب شويتين لبن كده نستر نفسنا فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينسى أحدا أبدا قال يا أبا هريرة ادعوا لي أهل الصفة طبعا دي كانت مصيبة كبيرة لأبي هريرة قال لك أهل الصفة دول 70 واحد يعني ما شاء الله أول واحد هيحط ال- ال- القدح على فمي مش هينزل تاني خلاص كل سنة وأنت طيب وبعدين في مصيبة تانية اجتمعت عليه إن ساقي القوم هو آخرهم شربا وطبعا أبو هريرة هو اللي هيقوم يشربهم فبالتالي هو آخر واحد هيشرب وبقى يعني فالموضوع بالنسبة له كان صعب لكن قال كلمة حلوة قوي قال ولكنه ما كان من طاعة رسول الله بد يعني ما دام النبي أمر صلى الله عليه وسلم أنا ما أقدرش إن أنا أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم راح لأهل الصفة وراح دعاهم قال إن رسول الله يدعوكم إلى الطعام فجاء أهل الصفة وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اسقهم يا أبا هريرة أنا متخيل طبعا أبو هريرة وهو بيدي الأولاني القدح يعني إيه آه، طبعا ال- القدح يا دوب هيكفي واحد أو اتنين فيعني أكيد هو كان باصص له يعني في القدح بتاع اللبن شرب الأولاني وقبل أن يشرب الأول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قدح اللبن ووضع يده صلى الله عليه وسلم على القدح ثم سمى وبارك وقال اسقهم يا أبا هريرة أخذ أبو هريرة القدح سقى الأول والثاني والثالث والرابع والسبعين شرب كلهم ويقسم بالله إن اللبن ظل كما هو لم ينقص قطرة واحدة الله وانصرفوا جميعا اللي كان بيشرب كان بيمشي اللي بيشرب بيمشي وبعدين مش بيشرب بس لا بيشرب لحد ما يشبع لانه ممكن ما يشربش لبن برضه يوم ولا يومين تانيين شرب وشبع السبعين واحد من اهل الصفه وانصرفوا ثم نظر النبي لابي هريره وابتسم قال ما بقي الا انا وانت يا ابا هر قال اجل يا رسول الله قال اشرب ابا هريره فشرب ابو هريره وبعدين قال اشرب ابا هريره شرب في المره الثالثه قال اشرب ابا هريره قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا خلاص ال- يعني اتقفلت خلاص مش لاقي مكان احط فيه قطره لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل شفت حال النبي مع الفقراء كان عامل ازاي تعال نشوف موقف تاني جميل جدا جدا بس تصلي برضه على حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان في غزوه الخندق اللي هي غزوه الاحزاب طبعا كان في الغزوه ديت كان الصحابه خلاص يعني قاعدين بقالهم ثلاث ايام ما اكلوش لقمه واحده لحد ما سيد ولد ادم عشان يا جماعه الانسان يصبر على ظروف الحياه واذا كانت ال- الدنيا ضاقت شويه يصبر واسوته وقدوته في ذلك سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم النبي في غزوه الخندق ربط على بطنه حجرين من الجوع تخيلوا حضراتكم لما جه قالوا له في صخره يا رسول الله عايزين نهدها عشان المشركين ما يعدوش الخندق من خلال الصخره ديت فمش قادرين نهد الصخره ديت فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واخذ المعول والحديث رواه احمد بسند صحيح ثم ضرب الضربه الاولى وقال آه، لا اله الا الله اعطيت مفاتيح فارس ما شاء الله آه، الله اكبر اعطيته مفاتيح فارس الضربه الثانيه الله اكبر اعطيته مفاتيح الشام الضربه الثالثه الله اكبر اعطيته مفاتيح اليمن شوف قد ايه فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كشف ثيابه كده ولابس تحت سروال فكشف ثيابه عشان يقدر يضرب الصخرة ديت فوجدوه ربط على بطنه حج- حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله لم يتحمل هذا المشهد أبدا راح لزوجته وكان بيته أقرب بيت للخندق فقال لها هل عندك من طعام قالت له ما عندي إلا قوت الصبية ما عنديش إلا القوت بتاع الصبية بتوعنا قال لها طيب نوميهم ويعني احكي لهم حدوته كده لحد ما يناموا وايه واعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له طيب عموما الطعام يكفي النبي ويكفي اتنين معاه يعني ممكن تقول للنبي يجي بس اوعى تقول لحد غير النبي صلى الله عليه وسلم قول له يا رسول الله ندعوك الى الطعام وممكن تجيب معاك مثلا ابو بكر وعمر وكفايه اكتر من كده الاكل مش هيكفي فذهب جابر بن عبد الله فزوجته راحت مأكدة عليه تاني قالت له لا تفضحني أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكل ما يكفيش غير ثلاثة أو تجيب لي أهل الخندق ولا تجيب لي عشرة ولا عشرين فذهب جابر بن عبد الله وأصر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إنا ندعوك إلى الطعام لكن النبي مش عايش لنفسه صلى الله عليه وسلم عمره ما ينسى حد ابدا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ما كان من النبي الا ان جابر لما قال له قال له لو حبيت تجيب معاك مثلا ابو بكر وعمر كفايه لحد كده الاكل ما يكفيش غير ثلاثه فاذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي يا اهل الخندق فبصوا له كلهم قال ان جابرا يدعوكم الى الطعام كانوا كم واحد كانوا ألف واحد طبعا جابر بن عبد الله حط ايده على راسه وقال بس خلاص كده ايه هنتفضح عاد جابر ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اسبق يا جابر ولا تجعل امرأتك تفعل شيئا يعني ما تخليهاش تطبخ الأكل لحد ما آجي بنفسي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما وصل جابر بن عبد الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم فزوجته شافت النبي جاي من بعيد وحواليه ما شاء الله أهل الخندق قالت له بك وبك ظلت تؤنبه ايه اللي انت عملته ده انا مش قايله لك من الاول قول للنبي وابو بكر الصديق و- و- وعمر بن الخطاب كفايه قال لها والله فعلت ما قلت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نادى عليهم قالت له هو يعلم ما عندنا قال لها ايوه قالت له بس خلاص هو ادرى بما يفعل صلى الله عليه واله وسلم فدخل جابر بن عبد الله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفل على الطعام وسمى وبارك وقال لها انضجي الطعام اعملي بقى الاكل دلوقتي عملت الاكل والالف واحد قاعدين بره بقالهم ثلاث ايام ما كلوش واحتمال كبير برضه يقعدوا ثلاث ايام كمان ما ياكلوش يعني اللي هياكل هيعمل حساب ايه الثلاثه اللي فاتوا والثلاثه اللي جايين فشويتين الاكل جهز وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال لجابر بن عبد الله ادعوهم فيدخلوا عشرا عشرا كل عشرة يخشوا ياكلوا ويخرجوا من الباب الثاني يخش عشرة تانيين ياكلوا ومع السلامة يرجعوا تاني للخندق إنما خليهم عشرة عشرة يخش قال جابر فكنت أنظر إلى الطعام فهم ياكلوا وكأن الطعام يمد من السماء هم ياكلوا من أطراف من حواف كده والطعام يملأ من أعلى وياكلوا والطعام يملأ مرة أخرى بيقولوا والله أكلوا جميعا وظل الطعام كما هو ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من لح... من ال- من اللفتة الجميلة ديت النبي ما أكلش إلا لما الألف واحد شبعوا ما رضيش ياكل قبليهم مع إن كان ممكن يعمل إيه النبي هو تفل وسمى وبارك وخلاص الأكل حلت فيه بركة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن ياكل هو الأول لأن هو زعيم الأمة هو نبي الأمة وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبعد كده يقول له أكلهم أبدا أكلهم هم الألف كلهم وأكل هو آخر واحد ثم قال لجابر بن عبد الله كل أنت وزوجك وأولادك وأهدل جيرانك لأن الأكل كمان هيفيض وهيكفي فدي هدية للجيران بتوعك الله على المشهد الجميل دوت وده فكرني بمشهد تاني جميل جدا في غاية الروعة والجمال حضراتكم عارفين في قصة إسلام سلمان الفارسي سلمان الفارسي لما قابل آخر واحد من ال- الأساقفة قال له خد بالك هذا هو زمان نبي آخر الزمان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وليه ثلاث علامات عايز تعرف هو النبي ليه ثلاث علامات العلامة الأولى أنه لا يأكل الصدقة العلامة الثانية أنه يقبل الهدية العلامة الثالثة اللي هو خاتم النبوة ما بين كتفيه فقال له طيب فالمهم سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا أكرمه بقى ووصل إلى المدينة سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد فراح آه، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فراح للمكان اللي النبي قاعد فيه وراح مقدم له طعام كده أعده في بيته وراح قدمه له قال له آه، يعني يا محمد سمعت أنك رجل طيب وعندك آه، رجال صالحون فهذا الطعام صدقة أعددتها لك فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه ليأكلوا وأمسك هو ولم يأكل فقال سلمان هذه واحدة دي أول علامة أنه لا يأكل الصدقة تاني يوم راح مجهز برضه طعام كده حاجة كده زي صينية فتة ولا بتاع وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له له قال له يا محمد سمعت أنك رجل طيب ومعك رجال صالحون وهذه هدية أعددتها لك فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه فيأكل ويأكلون معه في المرة الثالثة ذهب وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد فذهب إلى هناك وظل يبحث عن خاتم النبوة في مؤخرة ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه فأحس النبي بذلك فأزاح الرداء جانبا إلى الوراء حتى ينظر إليه سلمان فلما رأى خاتم النبوة احتضن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تعالى يا سلمان فجاء وقص عليه قصة إسلامه كاملة وقصته بقى من ساعة ما خرج من بلاد فارس وقعد عشرين سنة يبحث عن الحقيقة لحد ما أسلم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد أن النبي لما اتحطت قدامه الصدقة دعاهم جميعا ليأكلوا ولما اتحطت قدامه الهدية أيضا دعاهم جميعا ليأكلوا وأكل معهم صلى الله عليه وسلم في حديث ايضا رواه مسلم ان في يوم من الايام جه مجموعه من الاعراب ناس من الاعراب فقراء جدا لابسين لبس مرقع ومتقطع وقديم ويبدو عليهم حاله البؤس والفقر فاذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ي- يحث الصحابه على الصدقه فتاخروا يعني بيقول لهم تصدقوا على هؤلاء فكأن ما فيش حد اتحرك فرأوا الكراهة والغضب في وجه النبي لقوا النبي غض- غضب وزعل جدا ازاي انا بدعوكم من الصدقة واخوانكم فقراء مش لاقيين يلبسوا ومش لاقيين ياكلوا وتسيبوهم بالمنظر ده فلما غضب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة كلهم يتحركوا حتى لما واحد فيهم جاء بسرة كاملة من فضة ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء اخر بسره وجاء ثالث بسره وده جه بطعام وده جه بلبس وده جه مش عارف ايه كل واحد جاب كل اللي عنده فلما وضع فتكومت قدام النبي عليه الصلاه والسلام كومتين كبار من الاكل واللبس والمال والفضه فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه بابي هو امي صلى الله عليه وسلم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لو ما قدرش هو يساعد واحد من الفقير كان يحاول دايما ان يوجد له حل عند اي حد من اصحابه جاله في يوم من الايام انسان فقير جدا جدا رجل مسلم لكنه فقير جدا ومش لاقي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بيوت ازواجه التسع هل عندك من طعام تقول والله ما عندي الا الماء يا رسول الله الثانيه ما عندي الا الماء التسع بيوت بيوت النبي يا مسلمين صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم ما فيش في بيته الا الميه الميه بس والنبي ما كانش حزين ما كانش معترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى مع ان ممكن يكون في بيتنا ما يكفي خزين سنه كامله ولو الرزق كده اتاخر عننا اسبوع واحد اسبوع واحد ممكن عياذا بالله نتضجر ونتضايق ونتسخط ونزعل ونعترض والدنيا بقت صعبه كده ليه و و شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش في بيوته التسعه الا الميه ومع ذلك قال من يضيف هذا الرجل هذه الليله فقام رجل من الأنصار في رواية أنه أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري كان بينفق من أمواله كثيرا لحد ما بقى فقير كان عنده أموال كثيرة جدا وكان بينفق إنفاق لا يخطر على قلب بشر لدرجة أنه في يوم من الأيام يا جماعة جاله واحد فقير ومحتاج منه مبلغ كبير جدا علشان عليه دين وكان ممكن يحصل له مشكلة بسبب الدين ده طلب منه 300 ألف درهم حضراتكم متخيلين المبلغ 300 ألف درهم قال له متى موعد أداء الأمانة مثلا قال له يوم واحد شعبان جه يوم واحد شعبان في صلاة الفجر لقى الرجل ده جايب له صرة فيها 300 ألف درهم طب ما يستنى لصلاة الظهر العصر المغرب طب يومين ثلاثة طب لما تفرج طب بعد شهر طب آه، لو كان عندك إثبات روح بقى اشتكي في ال- زي ما بعض الناس بتعمل أبدا جاب له الفلوس الفجرية فأبو طلحة قال ولم تعجلت فقال له هذا موعد أداء الأمانة فأحببت ألا أتأخر عنك أبدا فتبسم أبو طلحة وقال هي لك هدية هدية لك على مروءتك الله 300 ألف درهم فأبو طلحة راح مستضيف هذا الرجل ودخله بيته سأل زوجته عندك إيه قالت له ما عندي إلا قوت الصبية قال لها نوميهم واعملي نفسك ان انت بتصلحي السراج ما كانش عندهم طبعا اللي هم فلورسنت ولا كشافات ولا ولا spot ولا حاجه ما كانش عندهم حاجه خالص كان عندهم يا دوب لمبه سهاري كده فقال لها اعملي نفسك بت بتحطي زيت في اللمبه ديت واطفيها وخلي الدنيا ضلمه ووهمي الضيف انا وانت نوهمه ان احنا بناكل يعني نحرك بقنا كده كان احنا بناكل عشان ما يتكسفش فياكل الاكل كله لانه لو لقى نفسه بياكل لوحده واحنا ما بناكلش ممكن ياكل نص طقه ويسيب الباقي خشيه ان احنا كمان ما ناكلش فاطفأت السراج بعد ان وضعوا الطعام امام الضيف واوهموه ان هم بياكلوا فاكل الضيف الطعام كله وبات ابو طلحه وزوجته ام سليم طاويين ما كانوش ولا لقمه لا هم ولا اولادهم الصغيرين فلما أذن لصلاة الفجر ذهب أبو طلحة ومعه الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالحبيب المصطفى يبتسم ويقول عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفيكما هذه الليلة الله ربنا عجب تعجب باللي انتوا عملتوه مع هذا الضيف في هذه الليلة الله أكبر فكان جزاء عظيم جدا إن المولى عز وجل إذا عجب من فعل عبد أو إذا ضحك من فعل عبد فإنه يدخله الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب قد إيه كان النبي كان يتألف قلوب الفقراء قد إيه النبي كان بيحس بألمهم وأحزانهم وكل شيء يضايق- يضايقهم صلى الله عليه وسلم لدرجة ان في الحديث الذي رواه مسلم ان في يوم من الايام والكلام ده كان في زمن الحديبية زمن صلح الحديبية فكان بلال وصهيب و- والمقداد كانوا قاعدين هم الثلاثة بلال و- وصهيب وسلمان كانوا قاعدين هم الثلاثة وبعدين عدى عليهم أبو سفيان أبو سفيان كان سيد قريش في الوقت ده فلما عدى فالثلاثة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها يعني كنا نفسنا إن احنا نقتله ونخلص عليه في اللحظة ديت كان مين اللي معدي يا جماعة كان أبو بكر الصديق فسمع الكلمة فراح معدي عليهم قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم إزاي تقولوا كلام زي دوت لشيخ قريش وسيدهم مهما كان برضه ده ليه مك- مك- مكانة كبيرة جدا في قريش وبعدين ممكن تحصل مشكلة سياسية ان هو لو عرف ان انتوا بتقولوا عنه الكلام ده ممكن ينقض صلح الحديبية ويحصل مشكلة وحرب تانية ثم ذهب أبو بكر وقص ما حدث على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالحبيب المصطفى يغضب ويقول يا أبا بكر لعلك أغضبتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم يا أبا بكر فلقد أغضبت ربك عز وجل خبر أبيض لو كنت أغضبت الفقراء دولت فلقد أغضبت ربك عز وجل فذهب أبو بكر إلى هؤلاء الثلاثة وقال هل أغضبتكم يا إخوتان قالوا لا يغفر الله لك يا أخي الله أكبر قد إيه القلوب الجميلة دي وقد إيه كان إحساسهم ببعض حاجة فوق الخيال لدرجة إن واحد فقير زي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه اللي كان عبد الله بن أمية بن أبي أمية اللي كان بيعذب بلال في رمضاء مكة ويقول له اللات والعزى إلهان من دون الله فيقول أحد أحد النبي حب يكبر بخاطر هذا الرجل الفقير بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فيجي يوم فتح مكة يؤمر بلال انه يطلع فوق الكعبة ويؤذن فوق الكعبة طب ما يأذن من تحت يأذن من أي مكان لا يطلع فوق الكعبة ليه؟ زي ما كانت الحجارة والصخور بتتحط على صدر بلال فهخليك تطلع فوق الكعبة اللي فيها حجر أعظم حجر في الكون ده كله ألا وهو الحجر الأسود اللي هو جزء من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة كان أشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني آدم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله فطلع آه، بلال فوق الكعبة عشان يؤذن في يوم فتح مكة فإذا بعتاب بن أسيد كان لسه كافر بيقول والله لأكرم لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى بلالا يؤذن فوق الكعبة أما وجد محمد عليه الصلاة والسلام أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود ده عتاب بن أسيد ابن أسيد هو اللي بيقول فإذا بالحق جل وعلا يرسل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ عليه قوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله أكبر حاجة عظيمة جدا جدا جبر خواطر هؤلاء الفقراء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكما كان يفعل الحق جل وعلا قبل ذلك في جبر خواطر هؤلاء الفقراء فاصل قصير ونرجع نكمل حب النبي للفقراء ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخيلوا حضراتكم إن حتى في عز معاناة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ممكن كان يخش بيته ما يلاقيش غير المية أو أحيانا يلاقي خبز وملح أو أحيانا ما يلاقيش حاجة خالص صلى الله عليه وسلم ومع هذه المعاناة لم ينقطع عطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا الفقراء في حديث رواه البخاري ان امراه من الانصار نسجت برده جميله للنبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها وكان النبي في قمه احتياجه لهذه البرده عشان يلبسها فلما جاءت بها الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي محتاج لها فعلا فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هديه فاخذها ودخل البيت ثم لبسها فلما خرج امام اصحابه اخذوا يمدحون تلك البردة ما شاء الله جميل عليك يا رسول الله يعني وي- ويثنوا على آه، هذه البردة الجميلة يعني فواحد من الصحابة قال له يا رسول الله إنها جميلة أكسنيها يا رسول الله ادهاني وكان يعلم أن النبي لا يرد أحدا أبدا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وراح لابس التوب القديم بتاعه وخالع البردة الجميلة ديت وراح طالع مديها له عن طيب خاطر وبعدين دخل تاني فالصحابة لموه قالوا له ليه تعمل كده وانت عارف ان هو لا يرد احدا ابدا وقد لبسها محتاجا اليها ازاي تعمل كده مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اما اني والله ما طلبتها من النبي لالبسها وانما طلبتها لتكون كفني بعد موتي يقول الراوي فكانت كفنه بعد موتي فضل شايلها عنده في بيته ووصى اهله لما موت كفنوني في البردة اللي لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام والحديث رواه الترمذي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وبعدين قال لأمنا عائشة قال لها وزعي الشاة ديت أو وزعي اللي تقدر عليه قعدت تقطع في الشاة تقطع تقطع وكل فقير يعدي تديله وجار مسكين تروح بعتاله واحدة آه، مش لاقية تروح بعتلها لحد ما وزعت الشاة كلها ما عدا الكتف فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ذهبت الشاة كلها وما بقي إلا كتفها فقال لها صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها غير كتفها يعني اللي انت وزعتيه ده كله هو ده اللي باقي لنا عند ربنا سبحانه وتعالى واما الكتف اللي احنا هناكلها ديت فدي كلها رايحه مش هتاخد اي حاجه بالمره انما الاجر يعني ومالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت كان بيأصل النبي هذا المعنى في اذهان امهات المؤمنين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والامه من بعدهم ان انت النهارده معاك 100 جنيه تصدقت ب 90 جنيه وبقى معاك 10 جنيه ال 10 جنيه دي هتتصرف انما ال 90 جنيه ديت سبقتك الى الله سبحانه وتعالى ولذلك كان احد السلف لما يجي له واحد فقير ويساله شيئا كان يقول كلمة عجيبة جدا كان يقول أهلا ومرحبا بمن يحولون أموالنا من دنيانا لأخرانا انت بتعمل لي حواله بالمال بتاعي دوت ان انا الاقيه يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى صدقات وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته. طيب في عندنا اشكاليه هنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يساعد الفقراء ولما كان يكرم الفقراء ولما كان يحض الامه على اكرام الفقراء هل رضي النبي للفقراء ان يعيشوا عاله طوال اعمارهم؟ ابدا والله بل كان النبي دايما صلى الله عليه وسلم يرسخ في اذهان الفقراء ان لابد من ان انتوا تكسبوا وتشتغلوا وتبذلوا كل ما تستطيعوا من اجل ان انتوا تاكلوا لقمه حلال. في يوم من الايام جاله واحد من الصحابه لم يذكر اسمه فطلب من النبي شيئا من المال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيتك شيء؟ ما عندكش اي حاجه في بيتك؟ قال له ما عندناش غير كساء كده بنحطه على الارض واخد بالك حاجه كده فرشه بنحطها على الارض ويا دوب آه، قعب كده اناء كده بنشرب في الميه قال له هاتهم لي الاثنين فجاب الفرشه اللي بيحطها على الارض ديت وجاب ال- ال- الكوب دوت الكوز ده ولا الكوب وراح جايبه وحطهم قدام النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين فواحد من الصحابه قال له اشتريهم بدرهم يا رسول الله قال من يزيد على ذلك فواحد صحابي تاني قال له اشتريهم بدرهمين يا رسول الله قال ائتني بالدرهمين خد الدرهمين اداهم لهذا الرجل الفقير قال له بدرهم روح اشتري اكل وشرب ووديهم عند زوجتك واولادك والدرهم الثاني اشتري بيه ادوم الادوم اللي هو ايه بيتقطع بيه الحطب اشتري ادوم وتعالى لي بيه طبعا اللي بيشتري ادوم ما بيشتريش الادوم اللي الحديده بالخشبه اللي فيها انما اشترى حديده بس وعاد بها الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالحبيب سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم اللي مشغول بقضايا الامه واللي مشغول بهدايه الانس والجن لان ربنا ارسله رحمه للعالمين الانس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر النبي رحمه للدنيا كلها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخذ القدوم وراح جايب عود من الخشب وراح عمله بنفسه وحطه في الحديده ديت لحد ما بقى ادوم بالخشبه بتاعته قال اذهب واحتطب ولا اراك ولا اراك الا بعد خمسة عشر يوما ما اشوفكش الا بعد 15 يوم قول لي عملت ايه بس روح احتطب وبيع الخشب ده في السوق وقول لي عملت ايه بعد 15 يوم كان الرجل دوت كسب 10 دراهم من شغل الحطب وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اخذ جزء من الفلوس ديت وجاب اكل وحاجات وفرش وجاب آه، آه، كوز مكان الكوز الثاني وجاب اناء وصحفه وظبط البيت كله وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا صنعت؟ قال له كسبت كذا كذا يا رسول الله وذهبت لأهلي بالطعام والفراش وكذا وكذا وبقي معي هذا المال قال هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة لأن الإنسان يوم القيامة اللي بيظل يسأل يسأل يسأل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لحم وجهه يتساقط حياء من كثرة السؤال ومن كثرة الطلب من الناس إذا كان غير محتاج فالنبي عليه السلام بيعلمهم ان لا ما ينفعش رغم ان انا بقول لازم تساعدوا الفقراء ولازم تكرموهم وما نقص ماله من صدقه والمؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في عون اخيك ومن كان في حاجه اخيك كان الله في حاجته ومن آه، فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومع ذلك بقول لك اوعى تتواكل لازم تشتغل ولازم تاخد بالاسباب خدت بالاسباب وما عرفتش نساعدك في الوقت دوت خدت بالاسباب ولقيت بس ما يكفيش برضه مكمل لك انما لازم تاخد بالاسباب ما ينفعش تتواكل ما ينفعش تقعد وت- وتنتظر دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد اناسا يعبدون الله عز وجل فقال من انتم قالوا نحن المتوكلون قال بل انتم المتواكلون ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه خرجوا واشتغلوا كده وامشوا في مناكبها كده ووسعوا كده و- واشتغلوا و- و- وابحثوا عن مصدر رزق حلال والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان في ذنوب من الذنوب لا تغفر الا بسعي الانسان على رزقه وعلى رزق اولاده من بات كلا من عمل يدي بات مغفورا له كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم الفقراء ويعطف على الفقراء ويغدق على الفقراء ويوصي الناس بالفقراء وفوق ده كله كمان كان بيراعيهم نفسيا وبيراعيهم معنويا ويتعامل معهم بكل ود وكان يعيش عيشتهم وكان يدعو الدعاء اللي احنا قلناه في اول الدرس اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ويجي كمان يبلغهم يبلغ الفقراء بالأجر والثواب الذي ينتظرهم في الآخرة وليس معنى ذلك أن النبي بيقول للفقير عايزك تفضل فقير بالعكس بيقول له انجح و- وابذل جهدك واشتغل واسعى و- و- وحاول بقدر الإمكان أن أنت تعمر في الأرض ويكون لك بصمة لكن لو فضلت على الفقر ده لحد ما تموت فأنت مالكش ذنب وربنا هيعوضك في الآخرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أنه يؤتى بأشد الناس بؤسا يوم القيامة من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط أكثر أربع مشاكل في حياة الإنسان وخصوصا الفقير تنتهي قبل أن يدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ينادي مناد يوم القيامة يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا ما تعجزوش أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أهل بتاعت الفقير إيه؟ وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا الله أكبر والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء أيضا مش محاباة للفقراء لكن الحديث خرج مخرج الخبر كما يقول أهل العلم لأن كان أكثر أتباع الأنبياء هم الفقراء هم أكثر ناس كانوا بيتبعوا الأنبياء فعشان كده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم أكثر آه، رأيت طلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وفي تفسير تاني بعض أهل العلم إن أكثر أهل الأرض ناس فقراء فلو دخل مثلا نص الفقراء الجنة أو ثلاث أرباع الفقراء الجنة ودخل ثلاث يعني لو قلنا مثلا إيه إن الأغنياء اللي موجودين في العالم مثلا آه، قول مليار واحد وفي خمسة مليار ما بين حالة متوسطة وفقراء وفقراء جدا قال لك فلو دخل المليار ده لو دخل ثلاث ارباع الاغنياء الجنه وثلاث ارباع الفقراء الجنه فشيء طبيعي جدا ان هيكون الفقراء اكتر من الاغنياء لانهم اصلا في الدنيا عدد الفقراء اكتر من عدد الاغنياء زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء اكثر اهل النار قال لك ان النساء في اخر الزمان والحديث رواه البخاري ومسلم ان من علامات الساعه الصغرى قال صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يكثر النساء وان يقل الرجال حتى يصبح لكل قيم خمسون امراه مش يتجوزها يبقى قائم على شؤونها قال لك فهيوصل عدد الرجال بالنسبه للنساء واحد لخمسين قال لك فلو ان النهارده تا- تا- ربع الرجال ربنا يعافيكم يا رب العالمين لو ان ربع الرجال دخلوا النار وربع النساء دخلوا النار هيبقى النساء اكثر اهل النار لكن عايزك تبص على الوجه المشرق بقى الثاني لو ان ثلاث ارباع الرجال في الجنه وثلاث ارباع النساء في الجنه يبقى ايضا النساء اكثر اهل الجنه وضحك كده عشان كده قال الامام ابن حجر فإن كان النبي قال أن النساء أكثر أهل النار فلم ينف النبي أنهن أيضا أكثر أهل الجنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك عشان نقول بقى آه، آخر حديث مهم جدا حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فقال لك الفقراء يخشوا الجنة يوم القيامة قبل الأغنياء بنصف يوم اللي هو 500 سنة ليه؟ زي ما قلت لحضرتك لأن الفقراء قلوبهم اتكسرت في الدنيا من قلة ما- من ما فيش لا في أكل لا في شرب ما فيش متعة اتحرموا من كل حاجة قلوبهم انكسرت ممكن راجل تلاقيه قاعد بيبكي لأنه مش لاقي يجيب لأولاده أكل ممكن تلاقي راجل عمال بيبكي لأنه مش عارف يجيب لأولاده لبس العيد أو لبس المدارس أو يدفع لهم مصاريف حتى فقلبه انكسر في الدنيا فربنا بيكبر بخاطره إن يدخله قبل الغني نصف يوم 500 عام لكن كما قال الإمام ابن القيم في حاد الأرواح وليس معنى سبق الفقراء أن يكونوا أعلى درجة في الجنة من الأغنياء يعني ممكن يكون الغني ده ما شاء الله بيكرم فقراء وبيصرف وبيبني مساجد ويكفل يتامى ويكرم أرامل و- ومساكين والفقير دخل الجنة قبليه علشان الغني ده هيتحاسب على كل فلوسه من أين اكتسبته وفيما أنفقت وفوق ده كله عشان ربنا يكبر بخاطر الفقير دوت يخش يتمتع شوية في الجنة قبل الأغنياء لأن هو في الدنيا اتحرم من حياته كلها ثم إذا دخل الغني الجنة وكان منفقا كريما سخيا جوادا يكون في الجنة أعلى من الفقير بدرجات عظيمة جدا في الجنة وما بين الدرجتين مسيرة مئة عام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم في نهاية الحلقة بالله عليكم أي إنسان غني أي إنسان حتى حالته متوسطة شوف سبق درهم مئة ألف درهم لو ما معكش غير حاجة بسيطة جدا يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لو فاتقوا النار ولو بشق تمرة لو بشق تمرة اعمل أي خير لو كل أسرة غنية كفلت أسرة فقيرة طلعهم من عشوائيات جاب لهم شقة إيجار مؤقت ب 300 400 جنيه واداهم مثلا مبلغ شهري 500 جنيه ولا 600 جنيه ادي 400 جنيه للشقه و600 جنيه يعيش يوم ادي 1000 جنيه فقط ممكن لا تنقص من المال اللي مع الغني اللي ممكن يكون مكسبه في الشهر ما يقلش عن 20 30 ألف جنيه لكن تأكد ربنا هيبارك لك في أولادك ويبارك لك في زوجتك وفي صحتك وعافيتك وفي مالك وفي كل ما تملك علشان ربنا يكرمك من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة يبقى تضمن ثلاث حاجات الفلوس مش هتنقص ما نقص ماله عبد من صدقه الحاجه الثانيه انت فرجت عنه كربه ربنا هيفرج عنك كربه وبعدين فوق ده كله كمان ان هذا الفقير هيدعي لك فتفوز بدعوته وفوق ده كله كمان ربنا هيبارك لك في مالك وزوجتك واولادك وصحتك وعافيتك وكل ما تملك اسال الله عز وجل في نهايه هذا اللقاء ان يجبر بخاطر الفقراء اللهم اجبر بخاطر الفقراء اللهم وسع ارزاقهم يا رب العالمين اللهم وسع ارزاق المسلمين اجمعين اغنياء وفقراء اللهم يا رب العالمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمه اللهم يا رب العالمين اللهم الف بين قلوب المصريين اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد اللهم أزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم اللهم فرج همومهم يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين يا رب فرج هم المسلمين في كل مكان فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين وزوج بنات المسلمين واستر أعراض المسلمين يا رب العالمين اللهم فرج هم إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم مغلوبون فانتصر لهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعال يسعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس